أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الثاني والثلاثون هذا هو درسنا في شرح العقيدة الطحاوية وقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الشيخ عليه رحمة الله تعالى فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما يقول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها يقول الشيخ في الشرح أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه دخل الشيخ في بابنا اللهم أصلح قلوبنا باب القلوب وأعجبني قول أحد الإخوة بقول له تنفع العقيدة كده قال لي وهي العقيدة تبقى إلا كده إن العقيدة قضية قلبية يعني احنا بنقول دايما أن أركان الإسلام أركان الإسلام هي الفقه وأركان الإيمان هي العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر أعمال الإسلام اللي هي أركان الإسلام اللي هي أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أعمال الجوارح وأركان الإيمان اللي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر دي أعمال قلبية كلها فإذا كلمنا عن عقيدة يبقى لازم نتكلم عن إيه؟ عن القلب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص القول إيه؟ قولان ها؟ قول قول القلب وقول اللسان والعمل عملان ها؟ عمل القلب وعمل الجوارح لازم نحفظ الكلمتين دول ونحفظهم لأولادنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص القول قولان قول القلب وهو اعتقاده وقول اللسان النطق العمل عملان عمل القلب اللي هي الأعمال القلبية الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والخشية هذه المعاني القلبية الأعمال القلبية وعمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج أعمال الجوارح فإذا اتكلمنا عن العقيدة العقيدة دي عمل القلب العقيدة دي قول القلب فلا يمكن تنفصل العقيدة عن القلوب ما تبقاش العقيدة كلام جامد كنت بقول كده لناس بيلعبوا في الفقه والعاملين زي اللي بيلعبوا شطرنج قاعد ده ينقل نقله وده ينقل نقله وفي الاخر كش ملك الفقه مش كده الفقه مش ان احنا نخلط النصوص بعضها ببعض ونتفلت من النصوص والكلام ده انا قلته كتير جدا قبل كده حتى في مساله صلاه الجماعه لما نيجي نستدل بحديث لقد امرت ان يؤذن للصلاه ثم امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا يصلي بالناس ثم أخرج مع آخرين معنا حزم من حطب نحرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم فيجي المناظر أو المجادل يقول لك إيه ده الحديث ده دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي هيحرقه مش هيصلوا جماعة لا يأمر واحد يصلي بالناس قل بقى الرسول قال هيحرق عشان يقول لك ان صلاة الجماعة مش شرط الدليل يستخدم كده يستخدم كده لما احنا بنتعامل مع النصوص على انها زي بقول لك طوب على انها قطع شطرنج بنخبطها ببعضها مين اللي هيغلب وانا بقول لا انكر ان بعض الاكابر استدل بهذا الحديث بهذه الطريقه لكن ولا يهمنا الاكابر اكابر على عيننا وراسنا من فوق لكن مفيش كبير مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعشان كده انا بقول ان اول حاجه نتعلمها في عقيده في فقه في غيره تعظيم كلام الله انا بتضايق جدا من اللي يقول النص القراني اللي يقول القران يقول القران ما بيقولش اللي بيقول مين الله سبحانه وتعالى وجاء في القران مش وجاء في القران عشان كده انا بنصحك انك دايما تقول ايه قال تعالى قال سبحانه وتعالى قال الله جل جلاله قال الملك العزيز قال الله العظيم قال الله ما تقولش ابدا قال القران ولا جاء في القران ورد في القران النص القراني اللي ايه ايه الكلام ده وانظر الى هذا النص النبوي او انظر الى هذا النص في السنه وقد جاء في السنه لما تقول قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال حبيب الله قال خليل الله قال سيد ولد ادم لازم دي تعظيم قال الله ها وقال رسول الله تعظيم الامر ده تعظيمه واجلاله واكباره وان ما يبقاش القضيه قضيه نصوص بنخبطها ببعضها انت دليلك ايه وانا دليل ايه ونقعد ندور مين اللي راجح ونختار بقى وندع اهواء الناس ترجح فلذلك بدا الشيخ يتكلم عن القلب ليه لان قلت لكم زمان برضه وبعيد تاني ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال الحلال بين ها والحرام بين في آخر الحديث قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه بمعنى ان الحلال هنفضل طول عمرنا نقول حلال حرام حلال حرام الكلام ده ولن يؤثر الا اذا كان القلب مستجيب عشان كده يقول ربنا سبحانه وتعالى انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون انا نفسي اقول الايات دي من الاول تاني الايات دي جميله جدا من اولها لانها مهمه جدا يقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب إيه؟ الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون سبحان الله العظيم تربية للنبي صلى الله عليه وسلم وتربية شديدة في منتهى الشدة تربية قوية اصبر أوامر لسيدنا النبي ما تصلي عليه اصبر ولا تستعجل ولا تكن حريصا على هداية أحد أكثر من اللازم اللي ربنا كتب له أن يستجيب يستجيب نسأل الله أن يهدي المسلمين يقول الشيخ اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن شوف زي ما البدن بيمرض ويموت ويحيا ويصح كذلك القلب بالعكس ده أشد يعني شوف الإنسان لما بيتراوح حالته الصحية ما بين صداع لمغص لإسهال لسنانه لدروسه لجرح صغير في إيده لعملية جراحية كبيرة لفشل كلوي فشل كبدي لقلب السرطان القلب فيه الأمراض دي كده بتتراوح هذا التراوح وأشد فمن الناس عنده مرض في قلبه زي ما يكون مثلا ايه صداع ومن الناس عنده مرض في قلبه زي ما يكون حصوايه على الكلى ومن الناس اللي عنده مرض على قلبه زي ما يكون ورم التفاوت ده اللي في الابدان موجود في القلوب وايه واشد وزي ما الناس عايشه برضه في الدنيا اللي بيجري على اي حاجه يلاقيها يجري يدور على علاج وفي ناس مش سائله وعايش وخلاص وتلاقي عنده امراض الدنيا كلها ولكن له هموم ثانيه نسال الله العافيه لجميع المسلمين فكذلك الناس في القلوب عشان كده ياتينا قول بعض السلف ليت احدنا يهتم بقلبه كما يهتم بجسده والكلام ده قلته زمان سبحان الله العظيم لما سمعت ان احد اخواننا كان بيعمل عمليه عشان زرق كلى ومش عارف ايه ومشاكل كتير وهموم كتير ووقت طويل قلت سبحان الله العظيم لو لو الواحد يقدر يزرع قلب جديد قلب ايماني اقصد مش ال... لان زراعه الكلى دي هتعيشه قد ايه هتعمل له ايه لكن الواحد لو زرع قلب يدخل بيه الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب لو ينفع نغير نفوسنا الاماره بالسوء دي يا رب بدل لنا نفوسنا يا رب واجعلها نفوسا مطمئنه كل ده ينفع اذا اراد الله لك ذلك مشكله اكثر الناس يا جماعه مشكله ضخمه جدا عند اكثر الناس انه ايه انه مش دريان بامراض قلب الامراض موجوده وكتيره جدا وخطيره جدا وممكن واحد من الناس له لحيه قد كده وفي طريق الالتزام بقى له سنين قد كده وقلبه فيه 2000 مرض 10000 مرض وهو مغرور والغرور ده مرض من الامراض ومتكبر مرض من الامراض ومعجب بنفسه مرض من الامراض دي كلها امراض وهو بيعتبرها ايه زي ما قال ابن القيم فكم من مغرور بستر الله عليه وكم من معجب بثناء الجهال عليه وكم من مستدرج وكم من مستدرج بقضاء الله حوائجه والجاهل يظن ان هذه كرامات وهي عقوبات واهانات سبحان الله العظيم كنت مع مجموعة من الإخوة اللي شغالين في الدعوة ناس طيبين فبقول له يا ابني ما يغركش ان المسجد مليان هو بيقول لي انا بيحضر لي 5000 والدروس توصل احيانا 7000 قلت له ما يغركش ما يغركش قال الواحد بيفرح بهدايه الناس قلت له كذب دي نفسك بتضحك عليك انت مش فرحان بهدايه الناس انت فرحان بالعدد اللي جاي لك انك بقيت مشهور ومحبوب انا عايزك تركز على المنهج وافقد نص الناس دي انا هو مش وجود الناس ديك علامه حب الله ليا قلت له لا طبعا قال مش اذا احب الله عبدا الحديث قلت له عموما يعني عشان نتفق لو, لو عايزنا نضحك على بعض وجاريك في الكلام ده ما اعرفش لكن لو عايز الحقيقه لا طبعا وجود الناس دي مش علامه حب الله لك ولا حب الناس دي لعلامه حب الله لك لان علامه حب الله لك حب المؤمنين ودول مين؟ قال لي مش اذا دخل الرجل المسجد فاشهدوا له بالايمان برضه ما حصلش شوف الغرور بقى والاستدراج الحاصل انتوا معايا ولا اه مش عارف ينفع تتقال ولا ما ينفعش المهم ان حصلت مشكله بين داعيه وبين واحد كده فالواحد ده من اللي كان بيحب الداعيه ده حب جم جدا باع الداعيه عشان 170 جنيه 170 جنيه باعه 170 جنيه وعشان 70 وعشان 10 جنيه هيبيعه ده درس فقلت كده قلت عشان يشوف الداعية اللي بيضيع عمره عشان الناس دي ويضيع صحته عشان الناس دي ويضيع أسرته عشان الناس دي والناس دول اللي يقول له مراتي بتولد يروح يقف يدعي لها ويحنك الواد والعقيقة يروح يحضرها ويذبح ويتكلم كلمة إذا أبوه مريض يروح يزوره وإذا مات يغسله ويكفنه ويقف على تربته الداعية اللي مضيع نفسه عشان الناس وآخر والآخر الناس دول هيبيعوه بكام؟ ببلاش فلو ما كانش العمل ده لله يبقى خسر الدنيا والآخرة مش عشان الناس انت فاهمني؟ هي دي القضية دي أمراض بقى في قلوب الدعاء في الافتتاحية لا تعتذروا بل موتوا بغيظكم بقول للدنماركيين فبقول ان رغم الخير الكتير اللي موجود على الساحة الا ان في اهل الخير الهداة الحداة الدعاة فيهم افات الافة الواحدة تمنع نصر التمكين في افات خلينا نعترف واخطر هذه الافات افات ايه القلوب اللهم طهر قلوبنا يا رب افات القلوب افات القلوب هي دي المشكله الكبيره هي دي الخطيره والعلم بيها نادر الاطباء ندره وكيف اذا كان الطبيب هو المريض اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض اللهم داوي أمراض قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه هي دي يا جماعة الكلام المهم الخطير جدا عايز كل كلمة من دول نقف معاها شرحها شوية ان القلب الصحيح اذا عرض عليه الباطل والقبائح ينفر منها بطبعه ويبغضها ولا يلتفت اليها القلب الطيب النظيف زي كده انا قلت كده في قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون هؤلاء الخبيث اللي شاف الصور العارية على النت اللي شاف النساء العاريات على التلفزيون لا يرضيه إلا خبيثة الطيبة مش هتنفع معاه لك خام ما تنفعش الخبيث لا ترضيه إلا خبيثة مثله مجربة والطيب لا ترضيه إلا طيبة وما زال في الأمة طيبون لازم تعرف دي أحد الشباب تزوج قريبا سبحان الله العظيم وداني بعدها بكم يوم حزين بيبكي يبكي عينيه حمراء يقول لي الست دي مش طبيعية لا مش كده أنا عمري ما أعرف كده ولا هو ما شافش ولا يعرف لما لقاها خبيرة اتخض فزع ما قدرش يحتمل اتخض اتخض جسمه اشعر ما اقدرش ايه ايه ايه, إيه ده هو ايه ده هو ايه ده متربي في بيت نظيف وهو عايش دماغ نظيفه قول لي ده حد موجود في عصرنا كده كل الشباب لا مش كل الشباب في شباب نظيف وفي نساء نظيفات وفي بيوت محترمه ما زالت وان كانت قليله الا انها موجوده انصافا للامه لابد ان نقول فالشاهد ان القلب الصحيح الحي ها اذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وابغضها ولم يلتفت اليها انسان نظيف لو شاف منظر من المناظر دي يرجع يتآية اشياء مقززة مقرفة القلب النظيف الطيب سبحان الله لما اوصت الاعرابية اولادها قالت يا ابنائي تعودوا الخير فان الخير عادة فان الذين تعودوا الخير اذا راودهم الملعون على معصية مرت بهم المعصية محتشمة وهم لها منكرون الناس النضاف لو حتى المعصية مرت عليهم المعصية تحتشم منهم وتبقى قلوبهم منكرة ليها دول الناس النضاف القلوب النظيفة اللي تربت وعاشت في كنف في كنف الطهارة سبحان الله العظيم احدث حاجة بقى من بلاوي النت ان واحد بيقول ان هو كان بيتفرج على النت فابتليت امرأته في عورتها المغلظة وصارت تعرض كل يوم على طبيب شكل فكما تفرج على عورات النساء اظهر الله عورته على جميع الخلق يعملوا عليها دراسات اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب لكن عشان تفهم النظافه بتودي فين والقذارة بتودي فين اذكر ان شيخنا احد مشايخنا الكبار تزوج بعد 40 سنة او اكثر من 40 سنة وتزوج وما جت مراته تولد وكنا في مدينة صغيرة وفيهاش غير طبيب واحد قال اللهم لا تكشف عورتنا على احد فوجئ ان زوجته بتندهر من جوه واحنا عمالين نفكر هنعمل ايه مين اللي يولدها دي الحق لا الولد نزل نزل نزل الولد طب نعمل ايه يا عم قص واقطع واربط وخلص وخلص الموضوع في البيت هو وزوجته فقط لا امرأة ولا رجل رأوا عورة زوجته هو ده الفرق بين الطهارة وبين القذارة بين اللي ساتر نفسه وما بيشوفش حاجة وحشة وبين اللي بيتفرج واوعى تفكر ان الامور دي تعدي كده دي عقوبات اللهم نجنا من الفتن يا رب القلب الصحيح الحي اذا عرض عليه الباطل اي باطل بقى مش يقول لك المشايخ تقول له الحديث الفلاني يقول لك انا ما اعرفوش بس شكله ضعيف ويطلع ضعيف لا لا الحديث ده قول موضوع وما تخافش مش ده كلام النبي نصلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى هو عارف زي زي قلت لك الصيرفي اللي بتقول له انا لقيت النضاره دي يبدو ان الحته دي ذهب يبص لها كده يقول لك لا دي مش ذهب تقول له مش ذهب ليه؟ يا عم مش ذهب مش قلت لكم قبل كده قصه الحصان ها ان واحد واخد حصان ل... لواحد مرابط خيول فيقول الحصان ده عربي قال له لا ده مش عربي ده حصان بلدي قال له يا عم ده حصان عربي انا عارفه ومع... قال له ده مش عربي طب ليه مش عربي يقول له ايه هو مش عربي ما اعرفش ليه بس ده مش عربي ده مش ذهب ده مش حديث ده مش حكم ده مش داعية ده مش اخ ليه هو كده هو كده ده هينفع ده مش هينفع القلب اللهم طهر قلوبنا اللهم اصلح نياتنا القلب السليم الصحيح الحي اذا عرض عليه الباطل ينفر منه ويبغضه ولا يلتفت اليه بخلاف القلب الميت لا يفرق بين الحسن والقبيح وكذلك القلب المريض بالشهوة ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه يبقى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا قلب الأسود القلب المفتون أعمى والقلب الثاني مبصر وشاف كل حاجة أنا بحبكم في الله والكلام عن القلوب كلام ذو شجون فنلتقي اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر